قائدهم وجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم آمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فمع الأسئلة التي وردت إلينا نجيب عما ييسر المولى سبحانه ونتلقى اتصالات المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، من فضلك أنا عندي سؤالين بعد إذنك اتفضلي آه، أول سؤال آه، دلوقتي إحنا المفروض إن إحنا هنشتري عربية جديدة من معرض مم.
فالمعرض ده بنت- بندفع 20% مقدم والقسط الباقي على خمس سنين مم.
فعرفنا إن ال- المعرض بيتعامل مع بنك المفروض البنك ده بي بيدفع فلوس لل للمعرض ب- باسم العربية يعني مش عارفة القصة إزاي بس إحنا بندفع القسط في البنك مم.
يعني احنا ندفع 20% مقدم من ثمن العربية وبندفع للبنك قسط لمدة خمس سنين مم.
فأنا مش عارفة الموضوع ده يدخل تحت بند الربا والقروض و...
حضرتك- والك- والقصة حضرتك دي انت- ولا إيه يعني فأنا دكتور- سألت في الأزهر وحكيت لهم القصة بالتفصيل فقالوا لي إن ال- هذه المعاملة جائزة يعني آه، ما فيهاش مشكلة فأنا برضو يراودني الشك يعني فبعد حضرتك إذنك حضرتك آه، مضيته مضيته على ورق للبنك
لا اديته كمبيالات او شيكات للناس لل...
لسه هم في المرحله دلوقتي احنا بن... بيعملوا استعلام عننا وكده يعني احنا لسه ما خدناش اجراء جدي في الع...
يعني في- حضرتك حضرتك في اي ورق بت... ورق يعني اوراق زي ب- كمبياله زي شيك بتصدروها للمعرض
لا احنا دفعنا ال- هندفع ال 20% دي كاش من فلوسنا احنا بتاعتنا وحضرتك والباقي الباقي يدفع والباقي ازاي؟
هندفعه لل... للبنك آه، ايه الضمانات؟
آه، على خمس سنين ايه الضمانات اللي انتوا تدفعهم؟
آه، خدوا مفردات مرتب م- من جوزي وجم عملوا لا لا استعلام لا عن دي دي الشقة.
دي حاجه تانية لازم هيكتبوكوا ورق انما ما فيش في الورق ان انتوا تعملوا حواله للبنك او ال- اي حاجه من ده ما فيش تعامل بينكم وبين البنك
آه، احنا بندفع القسط ال- اللي, هنع... اللي احنا عرفناه ان احنا بندفع القسط للبنك انا فاهم دي فاهمها انا بس آه.
أنا ما قالش لحضرتك اكتبوا اي حاجه في البنك او كلام زي كده زي ايه بعد اذنك يا فضيلة الشيخ؟
ورق ورق او حواله للدين او كده ما فيش الكلام ده لا مفيش الكلام ده طيب هبين وعادي لحضرتك احنا في قسط قد كده كل شهر بنروح ندفعه لمدة خلاص خمس فهمت سنين.
فهمت بس هتكتبوا ورق لازم هتكتبوا ورق شيكات او كمبيلات وهيحولوها على البنك هبين لك الجواب ان شاء الله السؤال الثاني ايه حضرتك طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بعد اذن فضيلتك يا دكتور انا كنت عاوز اسال بس بخصوص اخواننا في فلسطين بخصوص هل إيه؟
يجوز ان احنا نقنط في الصلوات آه، ل- ل- يعني اللي بيحصل لهم دوت وندعو ربنا سبحانه وتعالى فان كان يجوز آه، نقنط في انهي صلوات بالظبط و- وكيفيه القنوط يعني لو توضحوا لنا بعد اذن سعادتك حاضر السؤال حاضر الاخر ب- بخصوص الصلاه يعني الامام وماموم مم.
هما اتنين بس بيصلوا فهل يكون ال- الماموم بجانب الامام ام يتاخر عنه حاجه ك- يعني لا شيء قليل؟
يقف يقف على يمينه يقف على يمينه اه في مساواته يساوي.
بالظبط لح- لحديث ابن عباس وهبينه لك ان شاء الله حاضر تمام السؤال الاخير بعد اذن فضيلتك يا دكتور مم.
بالنسبه ل... لل... ل- يعني ان نسيت ال... الت- التشهد في وسط الصلاه هل تشاهد اقصد ايه؟
للسهو التشهد التشهد في وسط الصلاه التشهد آه.
الاوسط تشاهد الاول الاول اه, اه آه. الأول. اللي هو الاول اه اه فاذا نسيته اسجد للسهو وما الفرق بينه وبين لو نسيت برضو السوره بعد الفاتحه يعني انا انا سمعت حضرتك إنه- بالنسبة للتشهد إذا نسيته تذكرته قبل ما تستتم قائما اه واخد بال حضرتك ترجع وتجيب أقول.
التشهد وتقوم وتسجد للسهو تمام إذا افتكرته بعد ما استويت قائما وقفت ما ترجعش واخد تمام.
بال حضرتك أسجد وتسجد للسهو للسهو قبل التسليم أيوه تسجد للسهو هبين لك طب إن ايه شاء الله الفرق بينه وبين السوره اللي بعد الفاتحه يعني اذا نسيت السوره اللي بعد الفاتحه لا اسجد اليس كذلك
طيب حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاضر. بالنسبة للسؤال الأول الأخت الكريمة اللي بتقول إن هم بيشتروا سيارة من المعرض وبيدفعوا 20% من الثمن والباقي يقسط على آه، خمس سنين بتقول علمت إن في معاملة بين البنك وبين المعرض وإن السداد هيتم في البنك وبتسأل عن حكم هذه المعاملة نقول إن شاء الله نفرق بين فروض الفرض الأول إذا كان ال- البنك ها هنا مجرد حساب للمعرض موجود فيه وبيقوم بالحوالة عليه يعني أنا راجل ليه حساب بقول لك حط له الفلوس ديت في الحساب بتروح توضع المبلغ في قلب البنك وبتاخد الإشعار بإضافة المبلغ أو الإيداع بتاعك وكده الفرض الثاني يبقى هنا ما فيش مشكلة ان انا بروح احط لك المبلغ في الحساب ال- الفرض ده الحقيقة يعني نادر الوقوع في العمل الفرض الثاني وهو ان بيكون البنك عمل خلى الراجل ده ياخد قرض من البنك والبنك يقوم بالسداد والفرض ده لن يتحقق إلا إذا الرجل المشتري رضي بذلك لأنه بيروح يعمل قرض في قلب البنك وبياخد ال- المبلغ ويسدده للمعرض مباشرة ويرجع يسدد البنك سؤال ونكمل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ تفضل آه، يوجد آه، جامع الجوارني أمام مقبرة تمام إيه؟
أمام الجامع مم.
مقبرة تفتح النوافذ عليه آه
يجوز الصلاة فيه ولا لا؟
م- في بيفتح على مقبرة وفي شارع بينهم ولا مفيش؟
لا ما فيش شارع قدامهم على طول ما فيش سور بينهم وبين بعض مفيش ومنفصلة منفصلة بره المسجد مش كده؟
ما فيش حاجة منفصلة لا الب- القبر م- بره المسجد مش كده؟
هي برا المسجد مفيش مشكلة خالص مفيش مشكلة صلي فيه عادي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت فضيلة الشيخ عندي سؤالين اتفضل آه، أول سؤال آه، هل يجوز إن أنا أخلع النقاب قدام المدرسة لو في مدرسة ليا من من النصرانية وكده هل يجوز إن أنا أخلع النقاب قدامها؟
اه مفيش مشكلة إن شاء الله طب لو سمحت لو في راجل بياخذ من عي- من عيادة التأمين بتاعته دواء مم.
و- وه- وهؤلاء بي- بيحتاجوا إليه يعني فهل يجوز إن بياخد من عا... من إعادة التمويل إزاي؟
وهو مش محتاج هو مش محتاج الدواء ده بس أحيانا بيجيبوا يعني هو لوالدته هو أو كده.
راجل بيكشف وليه دواء شهري بياخده مثلا لا لا هو مش محتاج هو بيجيبه كده عادي اللي بيجيبه من غير روشتة من غير كشف لا من غير كشف ومن غير اي حاجه طب وده يجوز؟
انا بسال حضرتك هل هذا يجوز يعني كده لا ما ينفعش طبعا طب يا شيخ لو سمحت لو القفاز يعني انا بروح مدرسه وبروح دروس وكده فبضطر ان انا اقلعه قدام الرجاله عشان اعرف اكتب ف يعني ايه حكم الدين في ذلك
حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، لو سمحت يا شيخ انا انا عندي ابن وكنت حامل فيه فما كنت حامل انا فطرت الشهر كله الشهر ما فكنت شهر.
عايز وزوجي طبعا دفع يعني الكل عن كل يوم آه، صيام دفع فلوس آه، لك اطعام مساكين يعني وكده انت فهل حضرتك يجوز ال- يعني الصيام الأصل- دلوقتي ولا خلاص يعني بما انه الأصل- دفع فكده يسقط حضرتك عليا حض- الصيام بعد اذن حضرتك حضرتك يدفع ليه انت الاصل سامع.
انت ان الاصل عليك ان انت تقضي
اه انا أنا قضيت حضرتك بس أقضي- اقضي صيام ولا اقضي فلوس لا تقضي القضاء يعني صيام القضاء يعني آه.
صوم القضاء يعني أيوة.
صيام الفدية هي اللي اطعام او ف- كده مفيش حاجة اسمها فلوس طب والصيام هيكون متفرق عادي يعني مثلا ممكن مفيش اصوم اثنين مشكلة وخميس آه. لا والايام لا لا التشريق الصيام وكده؟
مع التفرق مفيش مشكلة خالص
نعم مفيش الصيام لم يقيد بالتتابع الصيام يجوز التفرقة فيه ايوه يا فندم خلاص مش شكرا شكرا ربنا السلام عليكم.
يحفظك الله يحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته آه، لو سمحت يا شيخ
اتفضلي حضرتك
انا كنت عايزه اسال حضرتك عن واحد طلعته الشركه معاش مبكر آه، عن مده 12 سنه مم.
فحب يسحب اللي دفعه فمرضوش قالوا له تشتري السنين الباقيه وتاخد آه.
طبعا عشان ظروفه الصعبه يعني فبيسال يعني ممكن ياخد فعلا معاش ويشتري السنين ديت ولا ولا فيها يعني كلام حضرتك شراء السنين دي التأمين مفيش فيه مشكلة مش الدولة اللي عاملاها اه ما هم قالوا له في التامينات يشتري مفيش فيه لأن- مشكلة خالص ده من باب التعاون على البر والتقوى اه لأن حضرتك المعاش ده الراجل ما بياخدش أصلا ال- الفلوس اللي دفعها ده بياخد أزيد منها بكتير أي- يعني يجوز دي لان هو محتاج يعني وم- يعني محتاجها ضروري وكده دي ح- مش حكاية محتاج حضرتك آه.
بالنسبة للمعاش مفيش فيه مشكلة خالص وأنا هبين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخنا لو سمحت لي يعني عن سؤال- سؤالين اتفضل اتفضل يا أخي الكريم آه، ان شاء الله احنا كنا في الحج السنة اللي فاتت ديت مم.
هو كنا في الحج السنة اللي فاتت دي الحمد لله رب العالمين وبعدين ربنا كنا يتقبل.
فرقة آه، يعني ناس خيرين بس بعد الحج بعد الحج وبعد طواف الإفاضة آه، الناس بترجع من الطواف وبعدين وقفوا يعني عند ال- شراء بعض ال- الامتعه زي مثلا واحد كان موصي ان هو يشتري بنطلون اشتراها له واحد كان مم.
مثلا موصي يشتري عبايه اشتراها له مم.
حاجات زي كده يعني مم.
بسيطة يعني لا- وليس يعني مش غير الشرع ان هو يعني آه، كامتعة اللي هي مثلا كأكل وشرب لا هو كان واقف عشان يشتري حاجة زي ما قلت لحضرتك كده مم.
الحاجة الثانية آه، ده السؤال الأولاني السؤال الثاني آه، كان في واحد برضو كان بيسأل هل ينفع ان هو يشارك أخوه في مثلا آه، ذبيحة ويجيبها هو والاثنين بالنص يعني هو يدفع نص الثمن وهو نص الثمن ده ينفع ان هو يعزم الناس اللي هتيجي تاكل مثلا من الذبيحه ديت على ان هي عكيكه والتاني بنيه ان هي كعكيه عن اولاد وليمه واحده وليمه والثانيه عكيكه يعني مم.
فهل تجوز ولا يجوز؟
حاضر جزاكم الله خيرا.
الله يرفع قدرك ويحفظك ربنا يحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه يا شيخ لو سمحت عايز اعرف ما هي العقيقه وكيف توزع وما نوعها وهل تنفع هي انثى ارجوك افيدني يا شيخ حاضر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لسؤال ال- البنك اللي كنا بنتحدث فيه فبنقول الفرض إما إن المال ده يكون قرض وده غالبا ما بيكونش لأن القرض لازم يتاخد ضمانات ولازم يكتب الكلام ده في قلب البنك فالفرض الثالث وده الشائع اللي بيحدث إن اللي بيروح يشتري السيارة بيدفع المقدم الباقي بيكتب ورق بيه سواء كان بيكتب شيكات أو بيكتب كمبيالات أو ما شابه ذلك الأوراق دي اللي بتسمى الأوراق التجارية البنك بياخدها من المعرض أو المعرض بيروح يوديها للبنك وبيعمل حاجة بتسمى بالخصم الخصم ده يعني إيه؟ يعني بيبيع الكمبيالات ديت أو الشيكات لصالح البنك يعني هو واخد كمبيالات ولنفترض إنها ب 80000 جنيه بعد بتستحق في خلال خمس سنوات بحيث إن هو في كل شهر بيع مبلغ معين البنك بياخد الفلوس ديت وبيدفع مثلا ستين ألف جنيه فبيقول على ان هو خد الكمبيالات وبيعمل خصم يعني بياخدها بستين بدل تمانين مقابل الأجل وبيتولى البنك التحصيل طب ها هنا ده عبارة عن ايه عبارة عن بيع للدين عبارة عن بيع للدين المعاملة دي بتتم بين مين بتتم بين الم- المعرض وبين البنك الراجل اللي بيشتريها هنا ليس له صلة بهذا الأمر مطلقا لأن هو كاتب دين وكاتبه إن هو يوفيه للمعرض اللي خد منه السيارات ومن ثم هو غير مسؤول عما يحدث بعد ذلك لأن هو ما بيدفعش غير الدين اللي عليه مبلغ ال 60 ال 80 ألف مثلا اللي هو كاتبهم ورق هو بيسددهم كون إن المعرض راح خصم المبلغ ده أهو ودخله في البنك وحصله فوريا هذه معاملة محرمة ولا يجوز بيع الدين الدين ما ينفعش يعني ما ينفعش واحد يجي يقول لواحد طب هات لي الشيك ومالكش دعوه او يجي واحد يقول انا ليا شيك عند واحد مماطل ب ألف جنيه يقول له طب انا هديك خمسين ألف جنيه وسيب لي الشيك اللي بيسمى بيع الدين هذا غير جائز بيع الدين غير جائز ما ينفعش واحد شغال محامي مثلا يجي واحد موكل يقول له الشيك اهو بس انا مش قادر اصرف على القضيه فانت اديني نص الفلوس تلت الفلوس وربنا يبارك لك ما يجوز هذا بيع للدين وهو غير جائز فالإثم ها هنا على المعرض وعلى البنك اللي بيقوم بهذه المعاملة لكن الرجل اللي بيشتري الشراء بالقسط ومن المعرض هذا ليس فيه شيء الشراء بالقسط جائز دفع مقدم وبعد كده بيقسط على خمس سنوات طب بالنسبة للكتابة اللي هو كتبها سواء كمبيالات أو شيكات هذه توثيقة للدين وقد ندب إليها توثيقة بالدين هذا ده المولى أمر بها على سبيل الندب وإن كان الأمر للوجوب الوجوب يفيد ال- ال- الأمر أصل في الأمر أنه بيفيد الوجوب لكن وجدت القرينة ها هنا بقول الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وفي قرينة أخرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الفرس من الأعرابي طبعا لا العقد كتب ولا أشهد على البيع والله سبحانه أعلى وأعلم فبالتالي المعاملة فاسدة من جهة بيع الدين لكن ال- الأخ اللي هو بيشتري السيارة بالتقسيط ليس عليه إثم إن شاء الله في هذه المعاملة وإنما الوزر على المعرض وعلى البنك لوقوعهما في معاملة محرمة وهي بيع الدين هنا الأموال ما تباعش ولابد ان انت عشان يتم معاملة يبقى فيه تساوي بين اللي بتدفعه وبين ما تقبضه فالنهاردة انت بتدفع ستين ألف حلة وتشتري بها ثمانين ألف نسيئة وهذا هو عين الربا والله سبحانه أعلى وأعلم يبقى بالنسبة لهذا السؤال الأخت الكريمة اللي سألته المعاملة محرمة بين البنك وبين المعرض والمعاملة بينها وبين المعرض حلال لأنها شراء بالتقسيط ليس فيها شيء لكن الحرمة في معاملة المعرض مع البنك لأنها بيع للدين والله سبحانه أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت فضيلة الشيخ ليا دو- سؤال بعد إذن حضرتك اتفضل آه، شخص متوفي وطلع له معاش من نقابة المحامين ومشترك هو في النظام العلاجي آه، فهل يجوز ان هو يعني البنات اللي بتطلع ديت حضرتك يجوز ان هو يستفيد منها؟
مش حضرتك بتقولي هو متوفي اه هيستفيد منها ازاي وهو ميت هو العائلة الأسرة بتاعته يعني اه مش الأسرة العلاج للأسرة مش للفرد بس لا هو للأسرة حضرتك لل... للأم والأبناء ما أنا فاهم للزوجة للزوجة أو الأم والأب والزوجة والأبناء امم
طيب حاضر مفيش مشكلة إن شاء الله لأن النقابة هي اللي عاملة هذا الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا شيخ معلش عندي شوية أسئلة اتفضلي كان سؤال حضرتك يعني أنا والدتي متوفية من حوالي سنة مم.
اه ف يعني هي كانت آه، جايبة قرض من البنك قبل ما تتوفى مم.
فاخواتي يعني في وقرض وكده يعني حاجات آه، آه، بديلة يعني مثلا ميراث مم.
هل والدتي عليها اسم مثلا بعد ما توفت؟
عليها- لأن أنا زوجي أصلا أعطاهم فلوس إن هم يسددوا القرض هذا ويعني اللي هي مثلا على أساس إنه يروح الاسم من عليها وبعد كده هم بيجيبوا الفلوس تاني من البنك ويسحبوا يعني هل مثلا والدتي على اسم وزوجي على اسم في موضوع
أنا معلش يا حضرتك زوجك بيديلهم الفلوس يسد القرض عن والدتك
آه طيب عليه اسم إنه بيسدد الدين عنها اه انه لانهم هم اصلا بعد فتره يعني مثلا هياخدوا الق... يسحبوا الفلوس تاني ويسددوا القرض ان هو على اساس ان هي ما تكونش على اسم يعني لا حضرتك بعد إذن حضرتك والدتك دلوقتي هو بيسدد القرض عنها بحيث يمنع الربا مش كده ولا أنا آه.
فهمت غلط اه صح يبقى هو عليه ذنب انه بيعمل كده اه يعني مثلا لما هم مثلا يحتاجوا ان هو عايز الفلوس يجيبوا الق- فلوس تاني يعني ممكن ما يعرفوش يدبروا الفلوس فبيضطروا يسحبوا الق- فلوس تاني من البنك بس يكون على اسم اخواني مش والدتي بس أنا بعد والدتي بعد والدتي.
اذن بعد اذن حضرتك افصلي الاسئله عن بعضها بالنسبه لوالدتك عليها اسم انها خدت قرض بالربا عليها اسم تمام اه كون ان جزء جزء حضرتك يسدد عنها ده تفضلا جزاه الله خيرا عشان يبرئ الذمه وربنا يغفر له تمام اه اه تمام المعامله الثانيه بقى اخوات حضرتك بياخدوا قرض ربا ومن البنك اه مش كده دي معامله ثانيه ما هي الحاجه بعد ما ماتت مش هتاخد طيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو ممكن يا فضيلة الشيخ اسال سؤال اتفضلي انا حضرتك انا زوجي مطلقني للمره الثالثه مم.
الاولى طلقه بقينا والثانيه قال لي انت طالق والثالثه قال لي والدي بنتك طالق وانا دلوقتي عايشه معاه انا كده عايشه في الحرام وانت راي حضرتك ايه نعم انت راي حضرتك انت ايه انا معايا منه ولد وانا انا ما عايزه أعيش- سالتكيش ما سالتكيش عندك ولاد ولا لا انا بقول لحضرتك رايك انت ايه انا انا عايزه اعيش انت عايزه تعيشي تعيشي في الحرام لا طب ما هو الطلاق مره الطلاق مرتان مش كده اه انت بتقولي طلقوا كلقوا طلقه بائنه يعني انت عارفه الطلقه البائنه من الرجعيه مش اه كده الطلقه وطلقت الاولى طلقني على قد مأذون وكت... وكتبت من اول وجديد ما انا خلاص ما انا فاهم الكلام ده من اول وجديد الطلقه الاولانيه موجوده برضه اه يطلقك تاني مره مش كده تاني مرة قال لي انت طالق وده- طالق طالق وتالت مره واللي هي التالتة ديت قال لي واحنا قاعدين قال لي بابا بنتك طالق كان طيب.
في موضوع غضبان خلاص بس وزعل اديها وكده وقال له واحدة.
بنتك طالق حضرتك يعني الطلاق صريح ما فيش فيه تاويل اهو مش كده اه طيب وتعيشي معاه ازاي بعد كده انا حضرتك قلت له روح دار الافتاء قال لي انا رحت ما وقلت فيش- على يا- يا نيتي أختي و...
الكريمة و...
بقى.
وينفع ترجعي لي لو سمحت بعد اذن حضرتك نعم بعد اذن حضرتك ما احنا كده بقى خلاص ما فيش داعي للطلاق ما نسألش بقى
اه يعني طالما كلمة انت طالق ديت ما فيش فيها لا تأويل ولا لبس ولا غموض يروح دار الإفتاء لما قال ايه عليا كذا ده طلاق معلق ولا طلاق م- إيه تهديد إلى آخره إنما بيقول انت طالق دي أيوة.
محتاجة تأويل فحضرتك ما, ما خلاص بقى ما فيش داعي نتكلم عن الطلاق خالص طالما كل واحد يطلق وربنا يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وده مقعد مراته ويطلقها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة لا، ده كده تلك حدود الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايوه السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول لحضرتك يا فضيله الشيخ انا دلوقتي انا وزوجي استحالف بينا ال- العيشه يعني وكرهنا بعض يعني مم.
فدلوقتي هو مش عايز يطلق بسبب قايمتي كويس كده آه بسبب إيه؟
دلوقتي نعم بسبب القايمة
هو مش عايز يطلق بسبب القايمه بتاعتي مم.
مش عايز يطلق عشان معهوش قايمتي فمش عايز يطلق فقاعد قاعد كده معايا وكمان ممكن عايز ياخد حقوقه وكل حاجه بالكره وبالغصب عادي بحيث ايه آه ان هو الايمن مش عارف مش عايز يعني مش عارف يدفعها لي يعني فانا دلوقتي عليا وزر إن رحت قدمتها وطلبت الطلاق
طيب حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور أيمن لو لا، سمحت اتفضل.
حضرتك سؤال يعني اتفضل آه، أخ كان بيعالج واحد بالرقية الشرعية مم.
فنصحه آه، قال له غير مكان آه، العمل وال- والسكن يعني ليه فهل يجوز ليه إن هو بس دي واحدة بس نعم ايه الدليل على كده
هو كان بيتعالج من الأخ كان م- معمول له عمل يعني وكده وش عرفه هو الأخ اللي عالجه بالرقية الشرعية عارف منين ان معمول له عمل
هو الأخ اللي عالجه قال له كده يعني انا بسألك هو ما أنا- في- ما انا بسأل حضرتك انا بسأل حضرتك عارف منين
هو في- في هم وكرب يعني وحكى له ظروف كده يا دكتور اه قال له عمل سفلي ولا علوي مش كده و
لا هو قال له أنت منظور يعني ومعمول لك عمل بالتوهان وقف الحال يعني عن العمل وكده يا عم ما يعني.
انا بسألك هو عارف منين عارف منين هو بيعالجه يا دكتور يا سيد الفاضل اللي عالجه عرف الغيب منين يا اخوانا يعني الجن ده كان بيسخره يقول له فلان عامل لك عمل ومدفون في الحتة الفلانية مم.
وربنا سبحانه وتعالى اطلعه
طب هسأل حضرتك يعني على حاجة هل يجوز ان هو يطلع يعمل عمرة ويدعي ان يشرب مية زمزم ويدعي يعني ربنا يفرج عنه كده
طيب يا اخي الحبيب الله يكرمك لا يسيب شغله مم.
ولا يسيب بيته مم.
ولا يمشي في شغل الدجل ده الله يعفو عنا وعنك يا اخي مم.
واخد بال حضرتك اه وال- والرقية اللي انت بتتكلم فيها الرقية النبي صلى الله عليه وسلم بين انها في ثلاثة اشياء مم.
بتفيد اول شيء في العين اللي هي الحسد وفي الحمى الحمى اللي هي السم وثالث حاجة في النملة او ذات الجنب الخلاريج اللي في الجنب و- وده حديث انس رضي- رضي الله عنه حديث انس في الصحيحين طب هو قال له في منظور يا شيخ وحسد وكده يا عم انت دلوقتي الكلام متناقض مع بعضه ايه منظور هو عارف منين انه محسود والحاجة التانية ايه اللي بيقول لك ان في عمل ويسيب مكانه ويمشي مم.
هبين لك ان شاء الله حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ ايمن اتفضل الله يحفظك اتفضل اقول لحضرتك يا شيخ ايمن آه، انا دلوقتي شغال حلاق يا شيخ ايمن نعم
وعايزك تدعي ربنا ان يوفقنا و... واشوف شغله تانية كده ان طب- ربنا يرزقني بعمل تاني طب وتشوف- انا وواحد آه، اخويا في الله وتشوف- اعرفه وتشوف شو... وانت لما تشوف شغلانه تانية نحلق احنا فين
انا شايف لما انت تشوف شغلانه تانية احنا نحلق فين احنا اولادنا يحلقوا فين انا مش فاهم حاجه بقول لك اه، لما انت تشوف شغلانه غير الحلاق الناس تحلق فين
ما انا بحلق دقن يا شيخ يا سيدي طيب خ... ماشي الراس احنا مختلفين في الراس حد قال لي لا حلقت بس الراس ما حرام ينفعش ان انا احلق راس بس طيب ما اشوف كام راس في البلد ما شاء الله يعني مش حرام ولا حاجه
مم. والدقن حرام ولا حلال انت رايك انت ايه حرام طب امال بتسالني ليه ما انا بقول لك بقى يا ربنا ربنا يرزقنا بعمل تاني يعني ان شاء الله ربنا يغنيك من فضله ويوسع علينا وليك يا رب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل آه، آه، أنا واحدة جوزي متجوزة بقالي 11 سنة عندي ولد وبنت واللهم صل على النبي يعني هو غير متكفل بيا نهائيا يعني أنا ال 11 سنة دول والدي هو اللي مسؤول عني تماما في في كل لبسي حتى لو تعبت لو اي حاجة مم.
وجوزي يقول كده وان كان عاجب مم.
وهو ما بيصليش ويعني س- سب بالدين على طول شتيمة على طول الحاجات دي مم.
ف اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلا آه، لو حد من جيراني او حد عايز يشتري حاجة ممكن ان انا اشتريها له مثلا وازود عليها اي حاجة برضو ارخص من المنطقة اللي حوالينا ده حلال ولا حرام طيب السؤال بتاع حضرتك المقدمة ديت علاقتها ايه بسؤالنا؟
لا ما عشان اشوف حكم ربنا فيه ايه
طيب حاضر ولو سمحت ممكن اسال سؤال تاني اتفضلي حضرتك آه اللهم صل على حضره النبي آه لا اله الا الله ال... معلش آه اللهم صل على حضره النبي عليه اني الصلاة آه، مثلا موفره والدي بيديني فلوس مم.
وهو عنده مكن وحاجات من دي فبشتغل عليها وبوفر فلوس تانية ال- الفلوس دي يعني لو وفرت فلوس تانية من البيت واتحطت عليها مم.
اصبح ان هي مش حلال ان انا اعمل بيها حاجة بره البيت ولا لا حضرتك هتوفري فلوس في البيت منين؟
لا يعني مثلا هو اما والدي بيديني فلوس انا بشتري بها حاجات في مش دي البيت فلوسك ما دي- مش دي فلوسك انت بتقولي حضرتك جوزك ما بيصرفش ايوه ما هو بقى- ما هو انا مثلا ما هي دي كلها برجع فلوس.
اقول له طيب لما يجي لك فلوس اديني منها اي حاجه مم.
لو ادهاني وانا عينتها ده حلال ولا حرام من يعني حضرتك هو دلوقتي بيصرف من 11 سنة ولا ما بيصرفش ايه؟
ما هو على سطر وسايب اربع اسطر طيب يبقى ما نقولش بقى راجل ما بيصرفش من 11 سنة وإن كان عاجب ممكن لا هو على طول يقول وان كان عاجب وانا كده يعني حتى حاولت ان انا احكم ناس من العيله يقول لي حتى لو جبت لي مين محدش له عندي حاجه طيب حاضر وإيه اللي غصبكم على كده يا حاجة؟
علشان عندي ولد وبنت هي قبل ما تجيب الولد والبنت ما هو انا خلفت الولد على طول ب- يعني يعني إيه تسعة اللي أشهر بعد غصبك من الفرد.
أول الجواز أصلا؟ واحد ما بيصرفش ما دفعش مهر ما جابش عفش لا ما هو المهر هو اللي بيتقدم العادي جنيه مقدم مهر جنيه إزاي بس يا حاجة في واحد بيتجوز بجنيه لا هو مش هو دلوقتي يقول لك الصداقه المسمى بيننا لا لا الصداق ده سيبك منه ما جابش عفش هو في البيت ما جابش لا.
ما ما دفعش شبكة لا ما هو الشبكه كانت بالنص بينه وبين والدي يعني جاب شبكة ولا ما جابش جاب آه، نص جاب- شبكة دفع كده؟
نص الشبكه وخدها كلها بقى يا ست ما خدها بعد كده حد غصبك تديها له
لا ما هو انا قلت عشان خاطر ابني طيب برضو ما انا اقول لحضرتك معلش يعني احنا عايزين ان الواحده دايما تبقى منصفه آه، في الرضا وفي الغضب انت معايا نعم.
حضرتك هو ممكن يكون مقصر في جوانب بس ما يهدمش كل حاجه آه، فاتت معايا حضرتك انت عارف يا فضيله الشيخ انا لو تعبت يعني لو مجرد ادفع حاجه اللي هي الاسبرينه مم.
ان ما كانش معايا انا ان انا ه- الربع جنيه اللي انا هشتريه بيه مش هجيبها يا حاجه بعد اذن حضرتك انا شوف بقول لحضرتك ايه اكسبي جوزك بالاحسان ان شاء الله اليه مم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب ن- بالنسبة لي ال- السؤال التالي الأخ اللي بيقول عن الإخوة في فلسطين بيقول هل نقنط في الصلاة ونقنط في أي صلاة بالنسبة لي مسألة القنوت في الصلاة هذه هي قنوت النازلة الأخ بيسأل عن قنوت النازلة والنبي صلى الله عليه وسلم قنت قنوت النازلة بعد هجرته إلى المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعض المسلمين أسارى عند المشركين كالوليد بن أبي الوليد وعياش بن أبي ربيعة وخرجوا فارين من أقوامهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله لهم في صلاته كان يقنت يدعو اللهم أنجي الوليد كان يدعو في صلاته وبعد غزوة أحد غدر بعض المشركين ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كخبيب بن عدي وعاصم بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم جميعا وقتلوهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم راغبوا في الإسلام فأرسل معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن فغدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية حتى نزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء فترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت بعد ذلك ولم يرد بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لكن قنت الصحابة من بعده فعمر رضي الله عنه في قتال الروم كان يدعو على الروم ويدعو الله أن يعذبهم وهذا القنوت يسمى بقنوت النازلة يكون عند النازلة وقنوت النازلة يكون بقدر النازلة يعني للأسف الشديد احنا مثلا في اقتحام الخليل ومسجد بلال في فلسطين تلاقي واحد يقنط اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وارحمنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض والسجع الممجوج والتعدي في الدعاء ويفضل نصف ساعة يدعو يا غفور يا الله يا منتقم يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا الله فين ده قنوت ايه ده عايز افهم لا قنوت وتر ولا قنوت نازله ولا اي حاجه خالص اسمه ايه ده انا مش عارف وقوم يجي في قنوت النازله مثلا اللهم انجي المستضعفين اللهم انزل بأسك بالظالمين المعتدين مثلا لكن ده هو فوق الأرض وتحت الأرض وشغال على وزن الايه السجع طب مين اللي قال كده يعني إذا كان القنوت بهذا الأمر ما تقنطش يا أخي أحسن يبقى أنت النهاردة القنوت له واجب ولا كلام زي كده ما تجيش تفسد على الناس صلاتهم وما تجيش تبتدع في دين الله عز وجل يبقى إن كان القنوت يكون بقدر النازلة فقط بقدر الايه النازلة الأمر الثاني أين أنت من الدعاء في السجود أين أنت من الدعاء في جوف الليل وأنت النهاردة وأنت ساجد ما تدعي لهم وأنت في جوف الليل ادعو لهم ادعو الله أن ينصرهم ادعو الله سبحانه أن يمكن لهم وأن يرد كيد عدوهم في نحورهم لا تتوقف عن الدعاء في سفرك ادعو لهم في حلك وفي ترحالك يبقى النهاردة الدعاء مفتوح وباب مفتوح ومن أقوى الأسلحة اللي احنا بنغفل عنها يبقى هذا الدعاء لكن النهاردة ان انت تيجي تتعدى لا مش عايزين تعدي الامر الثاني النهاردة قنوت النازلة قنوت النازلة هل هو برأي كل انسان يعني انا راجل داخل اصلي يطلع في دماغي ان انا امام صلاة اروح قنت بالناس الامر ده هو لابد يكون ترجع فيه الامام الامام النهاردة اللي هو ولي امر المسلمين ولي امرهم في كل مكان مش لازم يكون رئيس الجمهورية يقول لك اقنت انت راجل النهارده في الاوقاف يجي لك من الوزير يجي لك من وكيل الوزاره يجي لك من مدير الدعوه مثلا راجل في جمعيه شرعيه بتاع الجمعيه الشرعيه في انصار سنه بتاع انصار السنه وهكذا انما انت من دماغك تروح طالع وتروح قانت المساله لا تنضبط ابدا يبقى لابد فيها من مرجعيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت ما قنت لانه امام راتب للصلاه بل لانه امام المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمر المسلمين فكان يقنط بهذه الصفة فأرجو أن ينتبه إلى ذلك وأما قنوت النازلة إن كان بهذه الضوابط فإنه يكون في الصلوات الخمس تقنط في الصلوات الخمس آه بس هتقنط لإمتى السؤال هتقنط لإمتى إنما ما تختص ممكن صلاة دون صلاة كان بيقنط النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس كان بيقنط يدعو على المشركين أو يدعو للمؤمنين بالإنجاء في الصلوات الخمس فأرجو أن ما يبقاش الأمر واحد مثلا مستحل صوته واحد عايز يقول اللي ساجع واحد عايز يسمع الناس عشان يتطلب في رمضان إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثم لو أننا في كل نازلة الآن نقنط لن ننقطع عن القنوت عن القنوت في الصلوات الخمس لأن الأمة الإسلامية في حالة من الوهن والاستضعاف تكالبت عليها الدنيا بأسرها من أقطاره يبقى لو قعدنا نقنط النهاردة إن شاء الله لن ندع القنوت في الصلوات الخمس لسنوات قادمة ما هي فلسطين من 48 رايح هنفضل نقنط لإمتى هنقنط لإمتى جنوب السودان بيقسم اللي, اللي بيحدث في العالم الإسلامي لا يخفى على أحد فإلى متى هذا القنوت هيفضل لإمتى يعني فنسأل الله سبحانه يعني أن يرد كيد عدوهم في نحرهم وأن ينصرهم ونسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى وأن يرفع عنا الذل والوهن الذي نزل بنا اللهم آمين الأخ الكريم يسأل إذا كان الإمام يصلي مع مأموم واحد فأين يقف المأموم يتأخر عنه أم يصلي خلفه أم يقف إلى جانبه المأموم يقف حذاء الإمام يعني جنب الإمام من الجهة اليمنى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة فابن عباس هو ابن أخت لبابة الكبرى لزوجة العباس رضي الله عنهم جميعا وابن عباس ميمونة خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها خالة ابن عباس فابن عباس كان يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنه ابن عمته ابن عمه وإنما لأنه يبيت عند خالته وهي من محارمه فكان يبيت عند خالته ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهو زوج خالته واحنا نعلم ان برضه ميمونة رضي الله عنها خالة خالد بن الوليد لذلك هنجد في حديث الضب لما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ميمونة وكان خالد بن الوليد موجودا في بيته لأنها خالته يبقى النبي صلى الله عليه وسلم زوج خالة خالد بن الوليد وأيضا زوج خالة ابن عباس وهو ابن عمه رضي الله عنهم جميعا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم فابن عباس كان يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمون فقام النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقرأ بخواتيم آل عمران ثم قام فتوضأ من شن معلقة يعني من قربة قديمة بالية توضأ وضوءا خفيفا وقام فصلى وابن عباس رضي الله عنهما يرقبه فقام فتوضأ وصلى والحقيقة موقف التربية بالقدوة التربية بالقدوة النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يشعر أحد وقام يناجي ربه ويصلي في جوف الليل وابن عباس حبر هذه الأمة الذي علم وفقه في الدين بفضل الله ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له يقوم فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم إيه عفوا اتصال ونتم بأمر الله أي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم، لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة بس حضرتك تفيدني في حاجة اتفضلي دلوقتي أنا من وأنا صغيرة يعني إيه، كان ليا خالة مش بتخلف وكده فالمهم خدتني يعني ماما قالت لي وأنا صغيرة اتربيت معاها وكده مع خالتي اللي ما بتخلفش دي وجوزها طبعا غريب عني فلما كبرت إيه، شرطت على ابن خالتي ليا ابن خالك اتجوزني شرطت عليه ان هو لما نتجوز نعيش معاها في البيت فانا قلت اعيش معاها وكده يعني انا كنت متعلقه بيها فدلوقتي انا عايشه معاها بقالي سنتين وجبت بنت فطبعا انا جوزها انا مش يعني مش مرتاحه له يعني مش ببقى متاقلمه معاه في البيت فطبعا ليه حق على جوزي ان هو ي- يشوف لي شقه ان انا اعيش فيها فانا هل لما ان شاء الله ربنا يديني الفرصه ان انا اخرج واعيش هل كده انا ظلمتها بس هي كويسه صحتها كويسه وهي اللي بتشتغل وبتصرف على جوزها جوزها صحته كويسه جدا ما- ما فيش حاجة حضرتك وما تجبريش على الإقامة مع ده هي لو بنتها حتى لو بنتها ما تجبرش إن هي تقيم معاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا دكتور أيمن الله يحفظك اتفضل لو سمحت عندي أربع أسئلة كمان اتفضل آه، السؤال الأول كنت سألتك عن ما بال أقوام يخرجون أولاد صغيرة يبلغ عمرهم من بين ثلاث سنوات إلى ست سنوات والسؤال الثاني هل آه، الموت والفجاء رحمة للميت كما يقول بعض العلماء والسؤال الثاني آه، هل العزاء على الجر... على ال- بعد الفراغ من الدفن سنة كما يقول بعض المشايخ؟ والسؤال الثاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ؟
اتفضل الله يحفظك اتفضل آه بالله عليك يا شيخ أنا ليا واحد آه، زميلي في الشغل و- وطلق مراته الطلقة الأولى آه بس هي حاد هل الطلاق واقع ولا إيه؟
ان شاء الله واقع باذن الله ان شاء الله يا شيخ بعدين بعد اذنك دقيقه واحده نعم ما ينفعش حد يسال لحد في الطلاق
نعم واخد بال حضرتك نعم هو يسال لنفسه نعم واخد بال حضرتك الحاجه الثانيه ما فيش حاجه اسمها ايه اصلها كانت حائض وكانت ك- كان الطلاق واقع على الائمه الاربعه مذهب الاحناف والمالكيه والشافعيه والحنابله ان الطلاق واقع في الحيض نعم والله سبحانه اعلى واعلم شكرا يا شيخ جزاك الله خير الله يصلح حالنا وحالك يا رب فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي قام ابن عباس فتوضأ وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يسار النبي وقف عن ايه عن شماله فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولفه وجعله عن يمينه يبقى وقفوا فين وقفوا إلى جانبه من الجهة اليمنى يبقى من ها هنا يعلم أن موقف الإمام يكون المأموم عن يساره عن يساره إن كان واحد بيصلي معه طب بقوا اتنين يرجعوا ورا الإمام طب الصف بيجي يبقى يقفوا من الجهة اليمنى ودي من الأخطاء اللي بنقع فيه إن بعض الناس يدخل الصف اليمين فاضي يروح داخل في الناحية الشمال طب و- والمولى سبحانه يصلي على ما يامن الصفوف والأولا الصف يبتدي من خلف الإمام بعض الناس في المسجد تلاقيه رايح في اليمين خالص واقف لا انت حضرتك الصف يبتدي من ورا الإمام الأول تستر الإمام تبقى وراه وبعد كده عن اليمين خلص اليمين كمل من الشمال ما تجيش تقف الأول في اليمين ما تجيش ناس واقفة ورا الإمام وتروح داخل الشمال واليمين كله فاضي وهكذا يبقى ديت كيفية تسوية الصف أو الاست- ال- الصف يكون إزاي في الصلاة يبدأ من خلف الإمام ويكون عن يمين طب اللي بيصلي مع الإمام واحد فقط يقف عن يمينه والله سبحانه أعلى وأعلى ما تأخرش عنه بقى زي ما بعض الناس يظن يقف حذاءه من الجهة اليمنى والله سبحانه أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضل
أنا توفيق رمح حضرتك بخير اتفضل اتفضل سؤالك اتفضل يا أنا ه- دي صلاة الغائب مم.
صلاة الغائب نعم آه، صلاة الغائب دي احنا نعرف ان هي حاليا تجوز على الناس اللي ما بيموتوا في حرب او بيموتوا في في بحر او بيموتوا في الكلام ده كله هل شيخ صلاة الغائب على شيخ الازهر وهو مصلى عليه في في السعودية جائزة ولا غير جائزة؟
هذا. احنا اولا نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان آمين يا يكرم رب من له وان يغفر ذنبه يا امين ربنا يرحمه رحمه واسعه ويتجاوز عنا وعنه يا رب ونسال الله ان يلحقنا به غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين اللهم امين امين يا رب.
أما بعد فبالنسبة لي ال- صلاة الغائب ما أراه أنا ولا ألزم غيري بما أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على النجاشي لأنه مات ببلد كفر ولم يصلي عليه أحد فجمع الصحابة فصلى عليه فأرجو أن ينتبه لهذا إن بالنسبة لصلاة الغائب لو الرجل مات وصلي عليه صلى عليه صلاة الغائب ليه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما ورد بعد ذلك أنه صلى على أحد من الصحابة صلاة الغائب مع كثرتهم وبالنسبة لي آه، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما مات ما صلى عليه المسلمون صلاة الغائب وما سمعنا بذلك مع تفرق الصحابة في الأمصار ما سمعناش أبدا في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وده أمر مشتهر ومعلوم ومعروف في حد من الصحابة صلى صلاة الغائب على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كلهم في المدينة كان في اللي في مكة وفي اللي في اليمن وفي البحرين وكانوا الصحابة في جزيرة العرب ولم يرد أن أحدا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب ولما بقول صلاة الغائب ما أرجو يعني ما يجيش واحد يقول طب ما المرأة اللي كانت بتقوم من المسجد قام فصلى على قبره أولا صلى على قبرها لأنه لم يعلم بوفاتها ليلا ما أخبروهوش تحقيرا لشأنه فقام يصلي على القبر يبقى ده يدل أن يجوز صلاة الجنازة على القبر يجوز لكن هل ورد ان دي كانت صلاة غائب ده كان القبر قدام منه والجثة امامه صلى الله عليه وسلم صلى على القبر الجثة فيه مش صلاة غائب يعني ارجو بس يكون الاستدلال واضح ما ينفعش ده شاهد بالنسبة لي صلاة الغائب زي ما قلنا ما رضتش غير على النجاشي كما ذكرنا طبعا كان في بلاد الحبشة والله أعلى وأعلم ثم تأخير الصلاة عدة أيام لحين الصلاة كنت هتصلي تبقى في حينها ما يبقاش عدة إيه أيام والله أعلى وأعلم ونسأل الله يعني أن يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر ذنبه وأن يتجاوز عن زلته وأن يعامله بإحسانه وفضله وكرمه اللهم أمين اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت عندي سؤالين بس بالله عليك يعني بالراحة واحدة واحدة علشان أفهمهم بس حاضر.
بعد ما أقفل الثقة مع حضرتك حاضر.
دلوقتي جوزي توفاه الله من ثلاث شهور ونص فأنا كنت زوجة من 30 سنة معاه عشنا مع بعضنا بما يرضي الله هو عملين عملني يعني بما يرضي الله وأنا عملته بما يرضي الله بس طبعا كل ما كنت أسأله على أي حاجة يعني بالنسبة اللي هو كان معاه كان يقول لي ربنا يسهل بعد كده هتعرفي توفاها الله وما قصرش معايا ربنا ليه يعني متوفاها الله من غير ما اعرف عنه اي حاجه فعملت استعلام في البنوك البنوك بعتت لي اللي فيه آه، شهادات استثمار آه، طبعا بمبالغ كبيره وانا ما معيش منهم اي حاجه فادوني ارقام الشهادات وقالوا لي بلغي عليهم اللي هم مفقودين هم موجودين بس الله اعلم هو كان شايلهم فين الله اعلم فطبعا الم... يعني انا عملت بيهم في... بلغت عنهم القيمه اللي هو كان حاططها بقيمه 10 سنين يعني حاطط مبلغ وبعد 10 سنين بالمبلغ ده بيكبر هل لو انا حصل نصيب وخدتهم هل كده ان انا دخلت ولادي وربيت ولادي بفلوس طبعا فوائد كبيره ادي اول سؤال تاني سؤال ان هو كان الله يرحمه يعني تعبان مرض مرض ربنا يرحمه ويرحم أمة المسلمين أجمعين فطبعا لما حصل حالة الوفاة يعني أنا بقيت أقول له قول لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بقيت ألقمه الشهادة بس هو طبعا ما لحقش إن هو ينطقها وكان حسن خاتمة يعني أنا مش عارفة إن أنا أقولها يعني عشان حرام هو دلوقتي في بيت الحق حسن خاتمة يعني الله أعلم يعني أقولها يا دكتور ولا ما أقولهاش يا دكتور نعم أقولها ولا ما أقولهاش يعني أمر طيب ولا أمر سوء كان أمر سوء لا أمر سوء ما نقولش وبعدين يمكن أمر إحنا في ظننا سوء يمكن مش سوء معلش بس يعلم ربنا هو عاش حياته كلها بما يرضي الله ربنا يعفو عنا عن مني بمعامله بما يرضي الله لا حضرتك ما تذكريش احنا من باب الستر على الأموات حتى يعني احنا نهينا ان احنا نسب الأموات أو نذكر ما يسيئهم الحمد لله آه، فربنا يتجاوز عنا عنه ولا ندري ماشي يا دكتور والسؤال الثالث انا دلوقتي في فتره عده بس ما بخرجش الا للضروري الاوراق هل حرام عليا لا حضرتك الخروج للضرورة للضرورة فقط لا غير اللي ما ينفعش غيرك ينيب عنك فيها دي خلاص ده أمر إن شاء الله ربنا يعفو عنا وعنك فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ
نعم
ألو أيوه أيوة يا شيخ معلش عندي سؤال يا شيخ طيب بتسألي عن حالي ليه الله يكرمك ما ينفعش واحدة تتصل تقول كيف حالك وازيك وعامل ايه ما ينفعش يا أخت الح... يا أخت الكريمة ما ينفعش الله يكرمك اتفضلي سؤالك بعد إذنك
مش... آه، أنا جوزي يا شيخ آه، آه، آه، لما يكون متضايق وحد يتكلم معاه مثلا وبيحلفه بحاجة يروح حلف بالطلاق فمثلا هو حلف بالطلاق وقال آه، أنا علي- عليا الطلاق ما أنا رايح المكان ده مرة ال- طلاق لجنة الفتوى في الأزهر الشريف وزوجك اللي يروح يسأل
مش شكرا يا شيخ مم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا سيدنا الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك انا ليا سؤالين بس لو سمحت اسمعهم للاخر على الخط لو ممكن آه السؤال الاولاني انا جوزي اشترى لي عربيه من البنك دفع مقدم زي الاخت اللي سالت في اول حلقه والبقيه الفلوس اترقصت مع البنك لمده خمس سنين بفايده 9% سنويا هل آه آه علينا وزر فضلا ان القرض باسمه هو والعربيه باسمي انا دفعنا 60000 جنيه وال100000 البنك حطنا عليه حضرتك 9 حضرتك بتشت... بتسألي عن أرض ولا عن سيارة سياره انت عارف دفعنا قلت جزء مقدم والباقي حط لنا البنك عليه فايده 9% سنويا مم.
لمده خمس سنين مم.
فده دي حكمها ايه؟
دي ده كده اولا كده ما ينفعش
آه، كده يعني البنك قال لي فاضل عليكي مثلا 100000 هتدفعيهم في خمس سنين بفايده 9% يبقى عليكي كذا كذا كل شهر كلمة فايدة 9% يبقى البنك بيدي قرض وعمل معاك عقد قرض لا هو انا اشتريت العربيه من المعرض دفعت 60000 جنيه والباقي ال 100000 جنيه من البنك انا بدفع دلوقتي القسط في البنك الفايده 9% سنويه طيب حاضر دي حاجه حاجه تانية ان جوزي اخذ قرض مالي قرض مالي واشترى بيه عين في الساحل الشمالي وكتبها باسمي واخد بال حضرتك؟ يعني اخذ مني 50000 جنيه وعمل قرض ب 150000 جنيه واشترى عين في الساحل الشمالي وكتبها باسمي انا عليا وزر
حاضر الو ما حضرتك هجاوب حاضر ان شاء الله حاضر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إيه ممكن أسأل سؤال اتفضلي إيه ما حكم أنا مدرسة ما حكم الإضراب عن العمل مم.
بسبب قلة الرواتب مم.
هذا السؤال الأول والسؤال الثاني لو سمحت إيه ما حكم الزوج الذي يسب الله
ده ده كافر خارج من المله
أيوة اللي بيسب ربنا سبحانه وتعالى كافر خارج من المله لكن وما ده حكم ده الله؟
جاي لحضرتك لكن نعم.
هو النهارده يعني في واحد ما يعرفش ان سب ربنا كفر مخرج من المله
طبعا بيعرف لكن أحيانا لما بيعصب بسب الدين خلاص ما انا معلش يبقى النهارده بقى سب الدين النهارده مع العصبيه ر- ربما يفهم الحكم يكون خارج عن ارادته إيه، نلتمس له الاعذار انا بتكلم عن حكم مش عن حكم شخص معين بتكلم أيوة.
عن الحكم بصفه عامه سب الله كفر مخرج من المله مش عايزه كلام يعني أيوة مم.
والسؤال الأول لو سمحت مم. حاضر ان شاء الله حاضر
طيب.
بالنسبة ل... ل... احنا عايزين بس فترة عشان نعرف نجاوب الأسئلة إن شاء الله بالنسبة لي ال... الأخت اللي بتسأل عن خلع النقاب أمام المدرسة ال- النصرانية فالوجه ليس بعورة أمام غير المسلمين بالنسبة للمرأة الوجه بالنسبة للرجل الأجنبي عنها عورة بالنسبة لها لكن بالنسبة للنصرانية أو اليهودية ما هوش إيه أو المرأة الكافرة حتى ليس بعورة والله سبحانه أعلى وأعلم فممكن تكشف النقاب أمامها وليس هناك بأس بالنسبة للرجل اللي بياخد الدواء من التأمين بغير إذن هذا لا يجوز ال- الدواء ده موجود موجود بشروط معينة ولطائفة من الموظفين بيدفعوا اشتراكات والدولة بتساهم معاهم بالقدر الأكبر فما يجوز ان ياخد شيء الا وفقا للضوابط اللي محطوطه انما ياخد دواء من غير تذكره طبيه وعجز اتحط على واحد ما خدش والكلام ده كله هذا لا يجوز ولا يت... يعني ما يطلبش شفاء بمعصيه الله وبدواء حرام والعياذ بالله الأخت الحامل التي أفطرت في شهر رمضان وزوجها أخرج أموالا أولا بالنسبة للمرأة الحامل ال- الراجح في المسألة إن شاء الله أنها تقضي ومن قال بقول ابن عمر وابن عباس إن هي تطعم ولا تقضي ما قالش إنها تخرج أموال وده إن شاء الله أراه رأيا مرجوحا والراجح إنها فعدة من أيام أخر تندرج تحت قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر فيجب عليها القضاء إنما إن زوجها يخرج أموال محدش أبدا قال يخرج أموال ده الإطعام أو ده موطن الخلاف وجماهير أهل العلم على القضاء والله سبحانه أعلى وأعلم وبالنسبة للصوم الصوم يكون آه، مفرقا ولا يقيد بالتتابع في بعض أهل العلم صحيح قالوا زي الظاهرية إن لابد من القضاء على صفة التتابع اللي هي صفة الأداء لكن هذا قول مرجوح يفرق هذه الأيام ولا بأس لأن المولى قال فعدة من أيام أخر لفظ مطلق أي أيام تقضيها إن شاء الله تجزئ فمن قال إنها تقيد بالتتابع لابد أن يأتي بدليل وليس ثم الدليل والله سبحانه أعلى وأعلم السؤال ال- الأخت الكريمة السائلة اللي بتقول إن زوجها خرج معاش مبكر وخدمته كانت 12 سنة فطلبوا إن يشتري السنين الباقية يعني عشان ياخد معاش مثلا بيقولوا الحد الأدنى من المعاش 20 سنة يبقى اشتري الثمان سنين دول بالنسبة لأمور المعاشات والأمور اللي الدولة بتشارك فيها نحن نعلم أن كل ولي للأمر أناط الله به أمرين الأول هو حفظ الدين والثاني هو سياسة الدنيا فينبغي على كل ولي للأمر أن يعين الناس بما يحفظ لهم حياة كريمة قدر المستطاع ووفقا للوسع والطاقة وبالنسبة لأمور المعاشات هذه دي من الأمور الضرورية إن الأسرة بتفقد عائلها طب الأسر بعد ما يموت العائل آه، تمد يدها وتشكو العوز فأمور المعاشات ديت من أفضل الأمور التي انتبهت إليها الدول والأمور دي قامت كما نعلم يعني بعض الناس بيظن إن الكلام ده كله آه، ظهر في ألمانيا وانتقل منها للحركات العمالية اللي كانت موجودة إلى إقليم الإلزاس واللورين في فرنسا أثناء الاحتلال الألماني لفرنسا ومنه انتقل إلى الدول الأخرى نقلا عن فرنسا طبعا هذا الكلام غير صحيح فالمسلمون هم أول من بدأوا هذه الأنظمة وكما نعلم أنه كان لكل مولود يولد له عطاء في بيت المال كل مولود كان له عطاء في بيت مال الدولة الإسلامية حتى الرضيع ولذلك عمر رضي الله عنه لما جعل أن العطاء يبدأ من سن الفطام واستعجل الناس فطام أبنائهم كانوا بيفطمون بدري عشان ياخد العطاء بتاعه فعلم عمر فجعل العطاء منذ المولد وليس منذ الفطام لما سمع من بكاء والله أعلى وأعلم فبالنسبة للعلماء وضعوا قاعدة أن أمور المعاوضات لا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات أمور التبرعات بيغتفر فيها عن أمور لا يغتفر فيها عند المعاوضة يبقى المعاوضات اللي هي العقود التبادلية دي ما بيتمش ال- التغ- الاغتفار ال- الغفران فيها وغفر ما يكون في العقود التي تعرف بعقود ال- المنافع أو التبرعات آه، عفوا عقود التبرعات أو التفضل فالتأمينها هنا هذا تفضل من الدولة على مواطنيها لأن لو نظرنا للمبالغ اللي الناس بتدفعها ما تجيبش أبدا المعاشات اللي بياخدوها ده الراجل اشترك بكام في حياته كلها وبعد كده بياخد المعاش وبعد كده زوجته تاخد المعاش وولاده ياخدوا المعاش وبنته لو طلقت ترجع تاخد المعاش فطبعا أموال كثيرة الدولة بتتبرع بها لمواطنيها من باب التعاون على البر والتقوى ولذلك فيغتفر في مثل هذه ال- العقود ما لا يغتفر في عقود المعاوضات يبقى عقود التبرعات هذه يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات ومن ثم فلا بأس بشراء المدة التأمينية السابقة والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة للأخ الكريم اللي بيقول إنه هيشترك في ذبيحة مع أخيه وأخوه هيذبح بنية العقيقة والآخر آه، ياخد بنية الوليمة اللي أدين لله به سبحانه وتعالى مذهب جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة أنه لا يجوز الاشتراك في العقيقة لا يجوز الاشتراك في العقيقة خلافا للشافعية الذين جوزوا ذلك الشافعية عندهم يجوز أن الرجل يشرك أبنائه في عقيقة واحدة لكن ما أقول به مذهب الجمهور لا يجوز الاشتراك في هذه الذبيحة من بين اثنين بنيتين متغايرتين وحتى الشافعية الذين قالوا بجواز الاشتراك يشترك في شيء واحد مش في نيات مختلفة فلا يجوز هذا التصرف والله سبحانه أعلى وأعلم الأخت الكريمة التي طلبت أن تعرف ما هي العقيقة وكيف توزع وما نوعها وهل تجزئ الأنثى العقيقة هي ذبيحة تذبح شكرا لله على نعمة الولد ربنا سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بالذرية فالأب يؤدي شكرا نعمة لله عز وجل بأن يذبح أو يعق عن ولده أو ابنته والعقيقة تكون من الضأن وتكون من البقر أو الجاموس أو من الأنعام والمالكية يفضلونها من الغنم الضأن يعني عفوا والجماهير الفقهاء اختلفوا الإبل أفضل ولا البقر وبالنسبة لوقت ذبحها تذبح في ال- يعني قالوا في يوم السابع وإذا فات السابع لا تذبح والبعض قال السابع الرابع عشر الحادي والعشرين والبعض قال قبل سن البلوغ واتفقوا ان هي لا تجزئ آه، بعد سن البلوغ أو فات محلها وأن الرجل لا يجزئ عن نفسه يعني ما يعقش عن نفسه لعدم ثبوت ذلك وأن العقيقة تكون على الأب وليس على الابن بالنسبة للعقيقة تجزئ فيها الأنثى ولا يشترط كما يظن البعض أن يذبح كبشين عن الذكر وكبش عن الجارية هذا من باب السنة الاستنان والاستحباب وليس على سبيل الوجوب ولو ذبح شاة أو ماعز عن الغلام وعن الجارية لا أجزاء الغلام يذبح معزة واحدة يذبح خروف واحد مفيش مشكلة أبدا لم يقل أحد بالوجوب وهي مستحبة وليست واجبة ولم يقل أحد بوجوبها والله أعلى وأعلم يبقى الأنثى تجزئ نعم تجزئ بالنسبة لتدب- ل- لتوزيعها فالأمر على الساعة الأمر على الساعة في البعض بيقول نفس طريقة توزيع الأضحية الأضحية مفيش نص في توزيعها ولكنه اجتهاد كما بينا ذلك في حين فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر الثلث لطعامك وثلث للهدايا وثلث للفقراء وهذا استنباط وليس يعني نص في المسألة وبالنسبة للعقيقة لو ذبحت وأطعمت ده مفيش مشكلة لو ذبحت وأهديت ليس هناك مشكلة تصدقت الأمر على الساعة إن شاء الله في العقيقة والله سبحانه أعلى وأعلم وتجزئ الأنثى إن شاء الله بالنسبة للأخت الكريمة التي تسأل إن ال- الزوج كان محاميا له اشتراك في نقابة المحامين ومات عليه رحمة الله فتسأل العلاج اللي النقابة بتكفله آه، والمعاش ده جائز نقول إن شاء الله المعاش مش معمول للإنسان المعاش معمول يعني مش آه، إنه يعيش بعد ال 65 والكلام ده كله المعاش بيكون لأسرته غالبا لذريته ولزوجته من بعده طب بالنسبة للمعاش مفيش فيه مشكلة إن شاء الله بالنسبة للعلاج العلاج ما بيكونش للمحامي لوحده أو لعضو النقابة لوحده العلاج بيكون لأبيه ولأمه بيكون لزوجته وبيكون لأبنائه ويستفيد من ذلك بعد موته والنقابة هي اللي عاملة الكلام ده فليس هناك حرج من الاستفادة من هذا العلاج بالشروط التي تضعها النقابات في ذلك والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة للأخت الكريمة التي تسأل عن أن العشرة استحالت مع زوجها وهو مش عايز يطلقها عشان خاطر موضوع القائمة قائمة المنقولات بنقول جزء من المهر وكثير من الناس لا يعي ذلك في كثير من الناس لا يدرك أن قائمة المنقولات دي جزء من المهر ال- الأخت السائلة اللي كانت بتسأل بعد كده بتقول جوزها دفع المهر ودفع الجنيه يعني الحقيقة أنا يعني مش عايز أقول لفظ ما يصحش إن أقول مثلا أتحدى حد يجيب الجنيه الدفع عمر الجنيه ما بيتدفع ده هو بيتكتب في العقد بس كده يقول لك عشان خاطر إيه ما ياخدش مبالغ كبيرة إلى آخره لا ده هو كلام د- دارج وليس هذا هو المهر فما يجوز شرعا إن الواحدة تيجي تختلع من جوزها تقول هو آخره إيه الجنيه أنا هعرض له الجنيه على قد محضر وأرفع قضية خلع طب وفين العفش اللي جابه فين الشبكة اللي جابها هي دي مش دي المهر اللي دفعه المهر كل هذه الأشياء مجتمعة العفش اللي جابه والشبكة وإن كان دافع فلوس الكلام ده كله ما هو من المهر فبالتالي بيجي يعملوا القايمة القايمة دي عبارة عن إيه توثيقة للدين ال- ال- أهل العروسة جهزهم وأهل العريس جهزهم أو العريس جاهز كله بيتكتب في قائمة يبقى كل ده صار دينا للمرأة يبقى لابد أن يؤدى إليه يقول لك ده انا كنت بمضي ما بعرفش بمضي على ايه مالناش دعوه بقى حد قال لك تمضي انت مضيت يعني ارتضيت والكتابه توثيق للدين انت وضعت ثقتك في غير محلها استحمل تحمل نتيجه الايه الخطا بتاعك لكن ده توثيق للدين والقائمه لابد ان تسلم الى الزوجه لكن برضه في نفس الوقت بنقول كلمه للانصاف عشان الرؤيه الصحيحه تبان ما انظرش بعين واحده بس انا النهارده وانا بكتب الكلام ده كله وبجيب وبشقى وبتعب عشان احط الكلام ده في البيت مش عشان ان انا اتجوز النهارده واطلق بكره لا عشان يبقى في استقرار عشان المعيشه تستديم وان انا في دماغي هتجوز مره في عمري مش كل يوم هتجوز وكل يوم اطلق لا مفيش حد في دماغه كده يبقى اذا برضه لابد ان احنا نقف هذه الوقفه طب النهارده في استحاله آه، ونفور بين الزوجين وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم هات حكم من عند الزوج وحكم من عند الزوجة ويقعدوا مع بعض ويسمعوا يشوفوا من المخطئ وإن كان في سبيل للإصلاح يبذلوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا للإصلاح والحفاظ على الأسرة لكن النهاردة لو الطلاق ده كل يوم حالات طلاق طلاق طلاق وصارت نسبة مخيفة طب الأسر هتتصدع وتتهدم طب المجتمع المسلم كيف يتآلف ويتحد وإذا كان ده حال الأسر مهدمة ومفككة والمجتمع مجتمع مفكك يبقى الأمة الإسلامية يكون حالها إزاي اللبنة الأولى للأمة الإسلامية الأسرة لابد تكون متماسكة فمع تفرق والأسر وانهيارها كيف يمكن لدين الله عز وجل في الأرض كيف ترفع الراية بالنسبة للأمة الإسلامية هتظل أمة ضعيفة مستضعفة ذليلة فنرجو نهتم بهذه المسألة يبقى عندنا سعة صدر والمرأة تجلس مع نفسها جلسة إنصاف طب جوزها ده اللي كان بيتصل بيها الساعة 2 بالليل جوزها ده اللي كان زي ما بيقولوا حفا عبال ما اتجوزها ايه اللي غيره والراجل يسأل نفسه طب دي اللي كانت بتبذل أي سبيل ترضيني ايه اللي تغير يبقى لابد في مواطن خلل نصلحها نبحث عن موطن الخلل لعلاجه ولإصلاحه إنما إن خلاص ده ما عادش في فايدة واليأس المطلق أبدا والقلوب يعني بيد الله عز وجل بين إصبعين من يد الرحمن يقلبها كيف شاء نتوجه إلى الله بالدعاء يعني عل الله أن يصلح ما فسد وأن يعود الوئام إلى سابقه ما, است... ما كانش يبقى الحكمين يقعدوا مع بعض ولينتهوا إليه حتى لو ألزموا الزوج بجزء والزوجة بجزء ويتم التسريح بإحسان ف... ونسأل الله يعني أن يصلح أحوال المسلمين جميعا اللهم آمين بالنسبة للأخت اللي بتقول إنها عايشة مع خالتها فزوج خالتها طبعا أجنبي عنها والمعاملة لابد تكون بحذر ولابد إنها تعلم إن هو رجل أجنبي فهي تقول إن هي مش مستريحة مش واخدة راحتها معاه ده أمر طبيعي فهي مش ملزمة هي وزوجها إن هي تعيش مع خالتها إنما لها البر إن ربيتها وكبرتها وكده تزورها زي ما الواحدة بتزور والدتها إنما لو تخيلت إن كل واحد عايش مع حماته وساكن في بيت حماته الحياة لا تستقيم مش هينفع فبالتالي إن شاء الله جوزها يشوف لها سكن في الخارج وتبقى الصلة والبر والمودة لخالتها لا تنقطع إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام الو
اتفضل الو السلام عليكم ورحمة الله اتفضل لو سمحت يا عم الشيخ عايزين نسالك سؤال اتفضل
بالنسبه للناس اللي هي بتحط فلوس في البنك وديعه مم.
يعني يحط 100000 مثلا في البنك وديعه لمده خمس سنين مثلا وياخد الفلوس ديت يعمل بيها مشاريع ويستثمرها هل حرام ولا حلال؟
يستثمر فلوس ايه الفلوس اللي هي بياخدها من البنك وديعه يعني يحط 100000 مثلا في البنك وديعه ال 100000 دول بيجيبوا له مثلا 300000
بعد الخمس سنين بعد الخمس سنين دول بيستثمرهم تمام بيعمل مشاريع ويبني وكده والحاجات ديت هل حرام ولا حلال؟
ال 200000 الربا لازم يطلعهم
يعني ال 200000 يطلعهم؟
يطلعهم واخد بال حضرتك اتفضل ما قدرش يطلعهم مرة واحدة يطلعهم على مدار السنين ويعرف ان الاجل ممكن ينتهي ده من تمام التوبة انه ينخلع من المال الحرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ معايا مع حضرتك اتفضل لو سمحت يا شيخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا يا شيخ إيه، آه، كنت إيه، بستخير ربنا يعني في دعاء انا كنت إيه، خاف اكون ظالم لواحد يعني مم.
فقال النبي عليه الصلاه والسلام في المنام ودعاء نفس الدعاء مم.
الدعاء ده ان انا اتجوز فتاه فدي مخ... الفتاه دي مخطوبه
اولا بس شعرفك ان هو النبي عليه الصلاة والسلام الاوصاف بتاعته يا شيخ اوصفه ايه بس قول لي اوصفه ايه اللحية ب- بسم الله ما شاء الله فضل الله يعني
اللحية سودة مالها؟
كده. نعم اوصفه ايه اوصفه ايه النبي عليه الصلاة والسلام شكله ايه اللي انت شفته آه، يعني شكل حضرتك آه، بسم الله ما شاء الله لحية غزيري آه، ش- حواجب غزيرة برضه حواجبه كل ده- غزيرة؟
اه مم.
فقلت له آه، يعني قال لي طب تعالى انت انا بس اسمعني بس اسمعني إيه- اولا اولا انت عرفت منين ان ده النبي عليه الصلاة والسلام عشان حضرتك انا شفته بيحارب في اتنين فبقول له مين ده للناس اللي واقفه قال له ده النبي عليه الصلاه والسلام يبقى كده معناه انك شفت النبي اه لا امال ايه؟
ما انا بقول لحضرتك اهو اه ما انا بقول لك لا اي واحد يجي لك في المنام يبقى هو ده النبي
ما انا سالت الناس قالوا هو ده النبي لا لا بقول لا لهم- من- يا سيدي اسمع اللي بقول لك عليه ده رؤية من الشيطان ما تشغلش بالك بقى خالص ما تشغلش بالك بالكلام ده خالص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، معذرة يا شيخ أنا كنت سألت حضرتك سؤال وحضرتك تقريبا ممكن ما سمعتش مني الاستفسار كويس اللي هو ايه حضرتك اللي هو عن الحج احنا كنا حجينا وكان لينا أصدقاء معانا في في الرحلة مش مسألة الشراء والحاجات دي وكده اه هو ايه سؤالك اصلا سؤالي دلوقتي حضرتك هم اشتروا بعد توقف الإفاضة يعني احنا كنا هنروح نركب الأتوبيس وهم جايين من طريق الحج للمركب المركبة كان في بائعين فوجدنا فهم كان بيسألوا يعني هل انا بس انا بسأل حضرتك سؤال هو حرام انك تشتري في موسم الحج لا انا مش بتكلم على كده بعد الافاضه بعد ال- انا اسف جدا بعد الوداع
انت حضرتك دلوقتي طفا- طواف الافاضه طواف الركن مش كده تمام انا فاهم انك بتكلم قصدك عن على طواف الوفاة، انا ال...
اسف جدا عن طواف الوداع انت قصدك اخر عهده بالبيت يكون الطواف بالظبط.
بيه مش كده اه يا اخي خلاص ما هو اشترى مفيش مشكله مش كان ماشي في طريقه لقى المحل واشترى تمام مفيش مشكله ان شاء الله باذن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ ايمن اتفضل يا اخي الكريم
أنا عاوز اسال بس حضرتك سؤال بس كده بس اتفضل، اتفضل.
عاوزك عاوزك تجاوب فيه ب- بصراحه يعني اتفضل ال- الوقت الواحد يا شيخ ايمن دلوقتي جمع زوجته من الخلف يعني
انا ارى يفرق بينهما
ها يفرق بينهما طالما لا يقيم حدود الله يفرق بينهم ده ما أدل الله به فإن خفتم ألا يقيم حدود الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام
تفضل
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل يا أخي الكريم يا عم الشيخ ال- حضرتك عايزين نسال بس سؤال يعني بعد اذنك تفضل
قد شويه على دي ال- الموضوع الاتصالات يا عم الشيخ لما بيجي الفهم تاني هل ربا ولا مش ربا؟
بيجي إيه؟
ال- الاتصالات آه
يعني مثلا عندنا في السعوديه في اتصالات مثلا بتيجي عليها مثلا عروض بينزل عروض مثلا بيبقى فيه مثلا تشحن ب 10 جنيه ب 20 ممكن الشركه مثلا تنزل آه، تنزل مثلا العرض مثلا في مثلا ساعه مجانا في اليوم ساعتين مجانا هل ده يبقى اسمه ربا ولا مش ربا؟
إيه وجه الربا فيها؟
يعني مثلا يعني يا أخي الحبيب بس خليك معايا حضرتك هو بيسلفك بيديك فلوس وبياخد عليها زيادة
لا هو انا بشحن ده هو بيبيع لك سلعة بيبيع لك سلعة مش كده ايوه هو يحدد سعر سلعته زي ما هو عايز بقى ايه وجه الربا في كده يعني ما فيش فيها اي ربا ولا اي شيء ما انا بقول لك ايه وجه الربا ايه وجه الربا في المعاملة دي راجل بيقول لك انا ببيع الكارت ده ب 50 ريال ايوه مش كده لا ببيعه ب 40 ريال اي نعم واضح ولا مش ايه المشكلة هو اللي بيحدد الثمن اه يعني احنا ما عندناش شيء
الثمن مناسبك اشتري مش مناسبك ما تشتريش انما ايه مفيش وجه للربا خالص هنا الاخ اللي كان بيسأل بيقول اللي موت الفجأة هل هو رحمة للميت أقول بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من موت الفجأة لأنه أخذة أسف موت الفجأة ده لا يترك للإنسان فرصة للتوبة ولا للإنابة يعني يقول لك الراجل كان نايم بالصحوه مات ده كان ماشي وقع طب سكت ده لا يترك للإنسان فرصة لا للتحلل من المظالم ولا لرد الحقوق إلى أهله أبدا لكن الإنسان إذا ما مرض واشتد به المرض قبل موته يبقى عنده فرصة يقدر يتوب يقدر يرجع يقدر يتحلل من مظلمة يقدر يرد الحق إلى أهله يبقى فرصة قدام منه لكن أخذة الموت الفجأة هذه أخذة أسف لكن الناس الحقيقة يقول لك يا سلام الراجل ي- نام حط جنبه محدش حس بيه، لا حد شاله ولا حطه ولا تعب فيه أبدا يا أخي الواحد نفسه يموت موتة زي دي بل نعوذ بالله منها فإنها أخذة أسف أخذة أسف بالنسبة لي الأخ اللي بيتحدث عن إن زوجه طلق زوجته آه، صديق ليه طلق زوجته وهي حائض يقول هل يقع الطلاق أقول نعم يقع الطلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض طب لو الطلاق لا يقع غضب ليه ايه وجه الغضب يعني اذا كان الطلاق في الحيض ده لغو من القول لا يقع اصلا ايه وجه الغضب ايه اللي هيترتب عليها كلمة بتتقال وملهاش اي اثر لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها هي المراجعة دي بتكون الا بعد وقوع الطلاق يبقى النبي عليه الصلاة والسلام غضب لأنه طلق طلاق البدع شوف اسمه طلاق البدع يبقى الطلاق ينبغي أن يكون في طهر لم يمس امرأته فيه لكن لو طلق وهي نفساء أو حائض أو في طهر مسها فيه يبقى ده يسمى طلاق البدع يبقى يقع لكن مع الإثم وأرجو أن احنا ننتبه ما يبقاش مذهب عندنا ان احنا نحاول ان احنا نحل المرأة لزوجها ولو على حساب ديننا انا مش شغلتي كده مش شغلتي ان انا آه، يطلق وانا ايه اداويله ويغنينا عند ربنا لو سرنا على هذا الطريق لصرنا جسرا يعبر عليه الى جهنم والعياذ بالله الراجل بياتيك النهارده وقد رفع شعارا نصب عينيه يقول لك حطها في رقبة عالم واطلع سالم مين قال لك كده ده لا انت هتسلم ولا هو هيسلم مين قال انك هتطلع سالم يا- و- و- اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم لا، ما ينفعش الكلام ده اول واحد هيشيل الوزر انت يبقى الراجل طلق وعارف انه طلق ويروح ايه بيسأل بتسأل على ايه ايه اللي بتسأل عليه انا مش عارف راح يسأل على ايه مش عارف ما انت طلقت وانتهى الامر لا يروح يسأل يقول لك يمكن والأخ التاني يروح له أنت كنت متنرفز كنت متعصب كانت مزعلاك كانت حائط كانت نفساء ما يلاقيش حاجة خالص يقول له طب أنت يمكن كنت بتأكد بالطلقة دي على الطلقة اللي فاتت يمكن كنت بتأكد يعني عليها اهدي يا أخوانا دينك لحمك ودمك ومحدش ينفعك عند ربنا سبحانه وتعالى الطلاق وقع وقع ولا تأخذك في الله لومة لائم انت مش هدفك ان الطلاق ما تحسبوش دي مش شغلتك لان الطلاق واقع ديانة عند الله عز وجل انت بقى تقول له وقع ما وقعش ما يعنيناش في شيء الطلاق يقع عند الله كلامك هيفيد ايه يبقى يترتب عليه ان تعيش المرأة مع الرجل في الحرام وتكون شريك معهما في الوزر طب انت ايه اللي جنيته من كده فبنقول النهاردة يا اخوان الطلاق هذا بأمر الرجل الرجل غير رشيد رجل غير عاقل غير بصير جاهل يتحمل نتيجة جهله ونتيجة طيشه لكن ما يدخلنيش جهنم أنا معاه ويعيش مع مراته في الحرام لا مش شغلنا ان احنا نحل ما حرم الله عز وجل بل نقف عند حدود الشرعي يبقى النهاردة الطلاق حائض يقع يقع ما تجيش تسيب قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والأقوال دي كلها وتروح تاخد بقول ما بتاخدش بيه في أي حاجة تاني خالص عشان تقول الطلاق لا يقع في الحيض ليه تستدل بأقوال لا تصح يقول لك احنا ناخد بالأيسر للناس طب ما انا اعلم الناس واوعيهم يا اخي امسك عليك لسانك هذا اللي هيوردك موارد التهلكه ويوردنا معاك امسكه الطلاق دي ما تتكلمش بيه خالص لا عليا كذا ولا كذا ولا كذا ما غيرناش سلوك الناس لكن للاسف الشديد احنا بنغير في ديننا احنا وبيرق ديننا احنا وللاسف الشديد لحساب غيرنا راجل يحافظ على أسرة أنا مالي يعني الأخت السائلة اللي بتسأل جوزها طلقها ثلاث مرات وتقول الأولى طلاق بائن طلاق بائن ده يعني على الإبراء يعني طلقها على الإبراء قالت له إبرؤك من حقوقي والمأزوم مضاها وكان طلاق على الإبراء يعني عشان ما يراجعها ما يملكش يراجعها عقد عليها مرة أخرى وبعد ما عقد عليها مرة أخرى عقد طلقها تاني طب وبعدين برضه جينا ثالث مرة وبرضه طلقها والأخت تقول وأنا عايشة معاه عايشة معاه بتعملي إيه عايشة معاه بتعملي إيه ده علاقة علاقة دي علاقة آثمة علاقة زنا والعياذ بالله لأن هذا الرجل ما استحل هذه المرأة إلا بكلمات الله وخلاص انتهى خلاص ارتدت أجنبية مرة أخرى عنه ما عادش بقى يبقى الطلاق مرتان طلاق راجع أمال لو كان الطلاق مرة واحدة كنا عملنا إيه كان ايه اللي يحصل والحقيقة لا أتألى على الله لو كان الطلاق 100 مرة كان برضه هيخلصها ويجي لك يقول لك أنا طلقت مراتي 100 مرة وفي المرة ال 101 وال 102 وال 103 يعني نعوذ بالله من الخسران فأرجو أن مسائل الطلاق ديت ما نستهنش بيها وما تسمعش كلمة تنقلها من غير ضبط وعلم لها يقول له روح اطعم آه، عشر مساكين روح مش عارف اعمل ايه اعمل ايه في ايه الطلاق ماله ومال اليمين هتقول لأصل ده من معمد به البلوى اصلح البلوى مش اعتبرها خلاص فرض مسلم ولا اصلح الخلل في المجتمع لا ما ينفعش ما ينفعش اواعي الناس واعرفهم خطورة الطلاق واللي هيترتب عليه واقول له امسك عليك لسان امسك عليك لسانك يبقى اقوم خلل في المجتمع واصلح سلوك انسان ولا اهدم الشرع نقول لاهون لا الشرع ابقى من الدنيا بما فيه شرع الله عز وجل لا يهدى الاسره تنهدم تنهدم الاسره لان المصلحه الاكبر الدين ومن أجل الدين يضحي المرء بنفسه لإعلاء راية الله عز وجل يضحي المرء بماله لله عز وجل الكليات الخمسة أعلاها الدين فيضحى بالنفس من أجله ويضحى بالمال من أجله ما تجيش أنت تقول للأسرة والعيال العيال أنت ما حافظتش عليهم أنا داخل إيه ربنا سبحانه وتعالى جعل لك فسحة وسعة من الأمر وأنت لم تتقي الله في نفسك ولا في أسرتك وحرجت على نفسك ما كان واسعا فهذا ما جنته يداك هذا ما جنته يداك فأرجو مسائل الطلاق تبقى سهلة ونخوض فيها كالذي يسير في الماء يجد ذلك سهلا يسير وكل من يتصدى أوصي نفسي ثم إخوان الكرام اللي يتصدى للمسألة يتقي الله في المسألة ما يبقاش هدفه يترخص يبحث عن الرخص وعن زلات أهل العلم أهل العلم مش أنبياء ما هماش معصومين مش تقول فلان قال وتاخده وتخليها دين أبدا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان طلاق ابن عمر لامرأته غير واقع فما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم اللي أغضبه غضب ليه إذا كان لغو من القول لا أثر له مره فليراجعها مره فليراجعها فإن شاء الله ما أدين لله به الطلاق في الحيض واقع تطلقها في طهر تطلقها في حيض الطلاق واقع واقع إن شاء الله بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عن زوجها الذي مات عليه رحمة الله فبتقول إن هو حاطط شهادات استثمار ليتتضاعف طبعا هي بتتقدم بإعلام الوراثة تاخد نصيبها ونصيب أبنائها إن كانوا بلغ بياخدوا نصيبهم كانوا قصر آه، ليها طريقة يعني فاللي أدل لله بيه وأوصيها بيه ما تاخدش مال الربا تاخد أصل المال فقط تاخد أصل المال وسيبارك الله لها في هذا المال وإن قل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الربا ربنا سبحانه وتعالى يأمر بتركه ويهدد ويتوعد فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله اللي يطيق حرب الله يأكل الربا زي ما هو عايز بالنسبة للسؤال اللي هو في مرضه وتقول إن في سوء خاتمة لا أوصي أبدا إن حد يعني يهتك ستر ميت لو حد من الإخوة بيغسل أو واحدة من الأخوات بتغسل ما تجيش يخرج بعد الغسل يقول لك يا راجل ده أنا كنت هتخنق من الريحة بتاعته يا راجل ده وشه والعياذ بالله كان أسود ده مش عارف كذا يا إخوانا ما ينفعش يعني ما ينفعش تهتك ستر ميت الأمر الثاني رجل مات وأفضى إلى ما قدم من عمل لا نذكره بسوء وأمره إلى الله عز وجل أمره إلى الله لا نذكره بسوء يبقى ما, ما ينفعش واحد مات تقعد تقول لا واحد يقول لك يا أخي اذكره محاسن موتاك يقول له يا أخي ده ما كان لوش حسن هجيب له حسنة منين ما ينفعش أمسك لسانك ولا تخط في الأموات فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات للمشركين فكيف بالمسلمين يبقى أمسك وأفضى إلى ما قدم من عمل الأمر الثاني بالنسبة أن هي حاولت بتقول وهو في سكرات الموت أن هي تلقنه الشهادتين فما استطاع أن ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم في غمرات الموت يقول إن للموت لسكرات أو كما قال صلى الله عليه وسلم سكرات الموت شديدة والإنسان بيتحدث ولم يشعر بها لكن اللي حضر حد بيموت ليس في هذه الدنيا وربما لا يسمعك فلا تثقل عليه أو لا تثقلن عليه بتلقينه الشهادة إنما تعرض بذلك يعني أنت حارض بين الفترة لا إله ما ربما تلفظ بها لكن ما سمعتوش أنت تليم بك الله كل يرحمنا وتخير كلامنا من الدنيا الحمد لله ما نقدرش كلش على الميت لأنك لا تعلم ما به وربما تلفظ بالكلمة بينه وبين نفسه والله كنت تقول أنا عمال أقول له قول لا إله إلا الله عن السؤال عن الطلاق الرجل يذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر الشريف يسأل ومعلش يعني بنكرر الكلام يعني أنا لا أرضى أبدا لزوجتي إنها تتصل بأي حد مطلقا ولا تقول لي شيخ الإسلام ابن تيمية عايش تتصل بيه وزيك وعامل إيه ما ينفعش النهاردة الكلام لضرورة وعلى قدر حاجة سؤال اتفضلي الجواب كذا وهكذا فيعني أرجو يكون ال- يعني في هذا الإطار يبقى ال- في هذا الإطار إن شاء الله تستقيم الأمور وتنضبط الكلام للحاجة للضرورة السؤال كذا الجواب كذا ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل اللهم آمين بالنسبة للأخت اللي بتقول إن زوجها اشترى أرض م- اشترى سيارة من ال- البنك بفائدة 9% كلمة فائدة 9% ديت يعني مش معدية معايا خالص إذا كان البنك بيبيع السيارة فبيبيع السيارة بالتقسيط بيحدد تمنها وبيسدد الأقساط على كذا مفيش مشكلة لكن النهاردة هامش الربح إيه ما يعنينيش في شيء لكن الموظف البنك يقول ال- المبلغ النهاردة عليه فايدة 9% أعلن عن معاملة ربوية صريحة لا تجوز أنت النهاردة بتبيع أنت حر تكسب إيه بشغلتك إنما أنا بتكلم في نقطة ثانية تقول لي فائدة 9% يعني أنت اعتبرت إن المبلغ ده قرض وحطيت لي عليه فايدة بتاعة البنك إذا كانت المعاملة هكذا وكانت قرضا فهي ربا محرم شرعا لا يجوز كانت المعاملة قرض لا يجوز بيع بالتقسيط ليس فيها شيء ويبقى ده خطأ من الموظف اللي بيتكلم وأرجو إن احنا برضو الأمور دي يبقى فيها دقة الأمور دي يبقى فيها دقة لأن الكلام ده ممكن يحصل من موظف في بنك اسلامي يقول للراجل احنا المبلغ اه وعموما بنحط عليه 9% يبقى الاجمالي كذا اكنه بيدرب الراجل يقول لك ده بيسلفوني بالربا والراجل يبقى عذور فيما يقول فارجو ان الامور دي تنضبط والبنوك الاسلاميه بتعمل دورات ودورات شرعيه تبين فيها دقائق المعاملات فارجو ان كل واحد يهتم بها ويعض عليها بالنواجز الاخت الكريمه بتقول زوجها اشترى خد قرض من البنك وخد منها مبلغ خمسين ألف وحط مية وخمسين عليهم قرض واشترى لها آه، في الساحل الشمالي شاليه طيب وكتبوا باسمها بتقول أنا عليا ذنب الحقيقة السؤال ده زعلني جدا يعني النهاردة الرجل يروح يقترض وليس عنده أدنى حاجة يعني إذا كان عنده حاجة بنقول له ما طردش يعني لو إن أنت تسأل الناس يجوز ولا يجوز إنك تأكل الربا يعني لو وصل بك الاضطرار للدرجة دي فالنهاردة أنت مش محتاج وراح تاخد قرض ب 150 ألف جنيه قرض ربوي عشان أجيب شاليه لزوجتي أكتبه باسمها وفي نفس الوقت الزوجة مش مشكلة الزوجة حرام عليها هي الحلال ليها الشاليه حلال ولا حرام الزوج بقى كل الربا حسابه ايه عقابه ايه ده مش مشكلة لا ابدا ربنا سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يبقى المرأة توصي زوجها بالبر وبالخير تمنعه من الاثم تمنعه من العدوان تمنعه من الزلل تقول له انا لا عايزه شاليه ولا عايزاك تكتب لي حاجه ولا محتاجه اي حاجه وما تجيبش قرض لان كنت محتاج فلوس خد ال 50000 اللي معايا وما تتعاملش بالربا ده الامر إنما هكذا يعني الحقيقة لا يجوز هذا مطلقا يعني أحب إلي ياخد الشاليه يبيعه ويرجع القرض ويتوب إلى الله عز وجل الأخت الكريمة اللي بتقول عن حكم الإضراب عن العمل لقلة الرواتب الموضوع الإضرابات والمظاهرات هذه ليست من ديننا في شيء الكلام ده من صنيع الشيوعية اللي عملوا الثورات والمظاهرات وكانوا دايما يقولوا اضرب السلطة الظالمة بالقوة الغاشمة السلطة الظالمة عندهم الحكومة القوة الغاشمة اللي هي الايه الشعب الأهوج يعمل مظاهرات وكسر ويعمل الإضراب دلوقتي للأسف الشديد صار حقا مكفولا بالدستور دستور بيكفل الإضرابات وولاة الأمور بيتوح للناس الإضرابات يقول لك بس إضراب منظم النقابات وتشتغل وتعرف وكده اللي احنا بنقول انت عايز تطالب بتحسين وضعك بالقنوات المشروعة ارفع المطالب بتاعتك وخلي العمل يسير الشغل ماشي والمطالب بتاعتك ترفع يقول لك مش هيسألوا في حد ده إذا كان الناس بتروح تبات في الطل وتستوي في البرد وبرضه ما بيعبرهمش يبقى لو عملنا مطالب مشروعة هينفع فاحنا بنقول يا اخوانا يعني مش عايز اقول لك والله انت شايف ان سيادتك يعني خبير من الخبراء ال- الروس والراتب ده ما ينفعكش سيب الشغل وشوف شغل تاني مثلا يناسبك لا بنقولش كده لكن بنقول يا اخوانا يبقى نحسن ما يبقاش كل شيء تعالى اتجمع واعمل اضرابات تعالى كذا واعمل اضرابات ده مش مسلك والمجتمع المسلم ما ينبغي ان يكون هذا حاله اولا الاضرابات ديت انت بتعمل توتر في البلد وبتسيء الى الدولة في الخارج وفي نفس الوقت بينشأ نوع من الكراهية بين أبناء الدولة بعضهم البعض أنا بنظر للحكومة أنها حكومة ظالمة والحكومة بتنظر إلي أن أنا من أبناء الدولة العاقين وبي... ما ينفعش الكلام ده يعني لابد يكون في وسيلة متحضرة وأفضل أن احنا نتعامل بها مع بعضنا البعض فيعني أرجو أن الأمر ده ننتبه إليه والحقيقة الوقت انتهى فموضوع الإضرابات ده لأهميته إن شاء الله نتحدث فيه لكن أنا بقول أنا هو حق الدستور بيقرره طالما الدستور بيقرره احنا بنتكلم في إيه لكن أنا أقول هو من الأمور الخاطئة اللي موجودة عندنا وإن شاء الله انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة وبأمر الله سبحانه وتعالى نستكمل وفضل حوالي ثلاث أسئلة نستكملهم إن شاء الله في اللقاء القابل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء وبالنسبة لأي حلقات أو برامج بتكون موجودة على موقع قناة الرحمة اللي هو بيظهر في الحلقات يكون الموقع موجود إن شاء الله ولو في حد محتاج حلقات محتاج حاجة يرجع إليها بيكون من خلال موقع القناة على شبكة الإنترنت نسأل الله أن يكون موقع دعوة إلى دين الله عز وجل وأن يكون عملا في ميزان حسنات القائمين عليه يوم يلقونه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى الدين